أحبائي من المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أسئلة عن الإيمان يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص الورع زكريا بطرس أهلا بيك يا أتسابونا اهلا بك يا حبيبي
آه، زي ما اتكلمنا في الحلقات السابقة آه، عن تجميع القرآن من أهل الشيعة لكن قبل ما نبتدي الحلقة هنشوف آه، واحد من الب- البريد الإلكتروني اللي بيوصل لنا والبريد الإلكتروني دوت آه، وصل من آه، أخ من المسلمين وبيقول ب- بالظبط كده أنت كلامك لا هيقدم ولا هيأخر صدقني أنت بتتعم بتعتمد على حاجات أنت عارف ومتأكد إنها غلطات واحنا ممكن نطلع من عندكم اضعاف الغلطات دي بس اقول لك حاجه بصراحه انت كلامك مقنع وانا بدات افكر فيه كان في في اختبار احد المتنصرين آه، بيتكلم عن فتره آه، تجنيده في الجيش وكان عنده الشاويش علي كان الشاويش علي دايما يقول له ايه انا بكرهك بس بحبك آه، بقول لك ربنا ينور بصيرتك ت- تعليق قدسك على ال- على البريد دوت يا استاذ بودي بالنسبه لاخونا ده احنا بنشكر ربنا من اجله بس احب اقول له ان احنا ما احناش في مباراه نعم.
مش في تحدي كلامك وكلامنا ونطلع وما نطلعش القضيه ما هياش تحديات احنا بنقول رساله اللي احنا وصلنا اليه من فهم ودراسه وقدامك المراجع واللي يعجبك اعمل عايز تظل زي ما انت بارك الله فيك عايز تفكر في الحقيقه وتسعى اليها ربنا يساعدك ويقويك فاحنا ملناش تحديات اطلاقا وبنشكر ربنا ان اخيرا قدرت تفهم ان الكلام مقنع لانه بادله وبراهين وربنا يكمل الطريق وياك ومع غيرك ايضا امين امين امين شكرا يا استاذ بودي استاذ بودي قدسك في الحلقات السابقه كنت بتكلمنا عن آه، تج- قصص تجميع القران وتجميع القران عند الشيعه فدلوقتي هنتكلم عن تجميع القران عند اهل السنه ومن كتب اهل السنه فاذا كان قدسك ت- تدينا النبذه عن الموضوع دوت آه، بالتاكيد طبعا لان زي ما احنا بنبص للموقف الشيعه بيبصوا له ازاي نعم.
إنه لازم ن- نقدم برضو السنه بيوز- بيبصوا له ازاي عشان خاطر البحث يبقى متكامل نعم.
والعرض متكامل فدائره المعارف آه، الاسلاميه وعرضناها قبل كده و- وعلقنا انها اتخذت من السوق بس لسه موجوده بتتباع في السوق السوداء فبرضه اللي يحب يشتري يلاقي ده جزء 26 وفي صفحه 8170 وغيرها طبعا مواقع كتيرة على الانترنت غير دائرة المعارف يمكن حد ما يقدرش يوصل لدائرة المعارف لكن على الانترنت هتلاقي www.holyquran ويطلع لك السايت آه، جاء في الموقع ده أن القرآن جمع على ثلاث مراحل هي المرحلة الأولى في عهد محمد حيث حفظ في الصدور وكتب على السطور في قراطيس والواح من الرقاع يعني الجلد والعشب اللي هو النخل واللخاف اللي هو الحجر والاكتاف اللي هي العظم بتاعت كتاف الجمال نعم.
ده ايام محمد كتب حاجات زي كده المرحله الثانيه اتكتب في عهد ابو بكر الصديق وذلك بنسخه من هذه العشب والرقاع وصدور الرجال وجعله في مصحف واحد المرحله الثالثه ترتيب الصور على عهد عثمان ابن عفان ده اللي بتقوله المراجع يعني وحمل الناس على قراءة واحدة وكتب منه عدة مصاحف أرسلت إلى الأمصار وأحرق باقي المصاحف الموقع على الإنترنت وموجود فيه هذا الكلام مش إحنا اللي بنألفه أحرق ومعروف إنه أحرق هذه رواية وهناك روايات أخرى تختلف عن ذلك و- لكن كفاية أعتقد الرواية دي شاملة يعني طب قدسك تقدر تقول لنا حجم القرآن اللي اتنزل في مكة اللي هو هو كان مكتوب على الرقاع وال- والكتاف والحجارة والحاجات دي كان قد ايه؟
الحقيقة برضو أنا مش عايز أفتي ولا أتكلم أنا مش مفتي أنا قارئ ودارس وبعرض اللي وصلت إليه من أبحاث آه، في واحد اسمه محمد صبيح كاتب كتاب اسمه بحث جديد عن القرآن وفي صفحة 87 و88 بالتحديد قال كتابة القرآن المكي على هذه الأدوات الخشنة اللي هي العظم والحجارة شوف يقول ايه كان مصحفا يحتاج إلى عشرين بعيرا لحمله حجارة طبعا سبع ل- آه، أحرف و- وكم آية وكم سورة وكم آية على العظم والحجارة عايز جمال تشيل قافلة وهو محمد هاجر ب 20 ناقه ولا 20 جمل برضو الكلام ده بيرد وبيثيره محمد صبيح أيضا في كتابه بحث جديد عن القرآن نفس الصفحات بيقول كده لم نعلم من أنباء من أنباء الهجرة أن قافلة من الأحجار فرت قبل النبي أو مع النبي ومعها هذا الحمل الغريب ما تقالش ما تذكرش
طيب آه، الجمع الثاني للقران ازاي كان؟
برضه في موقع من المواقع اللي هيظهر على الشاشه دلوقتي www.rafid.net بيقول كده مات النبي والقران كله على العصب واللخاف والرقاع والاكتاف ولكنه لم يجمع في مصحف لايام محمد وقد راعى ابا بكر كثره القتل في القراء بعد وقعة اليمامة في السنة الثانية عشر للهجرة سنة 12 كان في معركة اليمامة وناس كتير من القراء حفظت القرآن يعني فاستشار عمر في الأمر فأقر معا جمع القرآن من الصحف إلى المصحف يعني من الحجارة أو من العصب واللخاف إلى الصحف وكلف بالمهمة زيد ابن ثابت وهناك روايات أخرى كثيرة تختلف أو تتفق مع اللي أنا بقوله دلوقتي من المراجع ديت أخرى بتفاصيل مختلفة عن هذا الأمر طب ذكر قدسك ذكرت وطبعا العهد على الراوي ان في ناس من حفظ القران كتير قتلوا في معركه اليمامه هل ب... لما اتقتل الناس دول ضاع شيء من القران؟
برضو سؤال جميل واحنا بنرجع الى ال- المفسرين او ال- المؤلفين او الم- المؤرخين ففي سايت برضو هيعرض على الشاشه دلوقتي www.holyquran.net آه، عن الثوري انه قال بلغنا ان اناسا من اصحاب النبي كانوا يقرؤون القران أصيبوا يوم مسيلمة الحرب مع مسيلمة الكذاب يعني فذهبت حروف من القرآن إذ كان القرآن على سبعة أحرف وجاء في الإتقان برضو الكتاب من الكتب الأساسية اللي ينبغي أن الإنسان يشوفها الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي صفحة 154 قول عمر لأبي بكر إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن وأيضا ذكر في نفس الكتاب الإتقان في علوم القرآن صفحة 155 آه، أخرج ابن داود عن طريق الحسن أن عمر سأل عن آية من كتاب الله فقيل كانت مع فلان وقتل في موقعة اليمامة وضاعت الآية راحت اه في آيات راحت
طيب آه، قدسك وانت ب- قدسك بتتكلم معانا ذكرت مراحل لتجميع القران المرحله الاولى الم- المكيه وبعدين مرحله ابو بكر الصديق المرحله الثالثه اللي اتجمع فيها القران اللي هي بتاعت عثمان ازاي كملت؟
بحسب فكر الس- الش- السنة ايوه احنا اتكلمنا عنها بحسب فكر الشيعة في أيوة.
الحلقة اللي فاتت آه، برضو جه في الاتقان في علوم القرآن بتاع جلال الدين السيوطي في صفحة 157 يقول روى البخاري عن أنس أن حذيفة ابن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم اختلافهم في القراءة فقال العثمان أدرك الأمة قبل أن يختلفوا إلى آخره فعمل إيه عثمان أرسل إلى حفصة بنت عمر زوجة محمد أن ارسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة فأمر زيد بن ثابت فنسخت في المصاحف وجه برضه في نفس كتاب الإتقان في علوم القرآن نفس الشيء في صفحة 155 يقول كان زيد بن ثابت لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهدان والكلام ده احنا قلناه الشيعة برضو أقروا على كده ثم أمر بما سواه من القرآن كل في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق الكلام ده في الإتقان في علوم القرآن موجود طب آه، في حاجه ملخبطانه هنا استاذ بونا آه.
شويه فلو قلتك تساعدني حرق المصحف اللي مش عاجبه ده معناته ان في كلام مختلف
آه، اللي حصل برضه آه، ل- في كتاب آه، الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي صفحة 158 بيقول عن أنس بن مالك قال اختلفوا في القرآن على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمان اه
والمعلمون فبلغ ذلك عثمان بن عفان فقال يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما يعني كتاب يبقى هو ال- فاجتمعوا فكتبوا بعدين في الإتقان أنا مش بضحك سخرية لكن أنا بضحك استعجاب في كتاب الإتقان يقول لك ولذلك حرق عثمان بقية المصاحف
حرق بقيه المصحف بقية المصاحف
طيب أستاذ أبونا آه، احنا سمعنا كلام غريب يعني آه، زي قلتك كنت بتتكلم من شوية وبتقول ان زيد بن ثابت اشترط وجود شاهدين أي هل كان في حالات اخذ بقراءات معينة بدون وجود الشاهدين اه طبعا بالتأكيد بالتأكيد ممكن تذكرها لنا اه آه، برضو مش انا اللي هذكر هو الاتقان في علوم القرآن اللي بيتكلم عن الموضوع ده في صفحة 157 عن زيد بن ثابت انه قال نسخت الصحف في المصاحف نقل ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله شهادته شهادة رجلين والحقيقة أنا قعدت أدور في المراجع فين رسول الله قال إن شهادته باتنين أنا ما لقيتهاش لكن هكذا يكتبون يعني مش مشكلتي وفي الإتقان للجلال الدين السيوطي صفحة 154 قول زيد ابن ثابت آه، وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري برضه لم أجدهما مع أحد غيره يعني بقى القرآن أحادي بقى ما بقاش مت... في موقع الإسلام وهيظهر على الشاشة دلوقتي www.submission.org يعلق على هذه الحادثة قائلا الموقع يقول تحت عنوان التلاعب بكلمة الله الآيتان المزيفتان في آخر سورة براءة الناس ابتدت تختلف أي اللي هي في سورة البراءة يعني التوبة اكتب
لو فحصنا المراجع الإسلامية ده الموقع اللي بيقوله والموقع موجود القديمة لاكتشفنا أن الآيتين المشكوك فيهما من سورة التوبة رقم 128 و 129 اللي بتقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخره كانتا دائما محل شك وريبة فقد صنفتا على أنهما آيتين شوف الحتة الثانية مكيتين في كل المصاحف والتوبة
مدنية مدنية وكيف توجد هاتان الآيتان المكيتان مع خزيمة الأنصاري وهو من مسلمي المدينة المنورة الذين دخلوا في الإسلام في نهاية أيام النبي في المدينة يعني ما كانش موجود في العهد المكي وهو الوحيد اللي حافظهم رغم انه من المدينه والانصار وفي اواخر ايام النبي ولم يج يقول كده الموقع ولم يجرؤ احد طوال هذه السنين ان يناقش صحه واصاله هاتين الايتين ده مش كده بس يا عزيزي الفاضل ده ما فيش حد عنده الجرأة أن يناقش حاجة خالص في القرآن لكن نشكر الله أن جه الوقت اللي الناس دلوقتي بتعبر بحرية تعليقي آه بضيف هل كان الجمع الأول بتاع يم أبو بكر ناقصا لهذه الآيات ألا يشكك ذلك في مصداقية القرآن حاجات ناقصة وبتتزود وحاجات مش موجودة سؤال محتاج إلى إجابة من آه العلماء والسؤال اللي بعديه يا أستاذ بونا، هل الأحرف السبعة كانت موجودة في مصحف عثمان؟ وهل هي لسه موجودة في مصحف عثمان؟
ده مهم قوي ده مهم خالص وده برضه بيجيب عليه كتاب الإتقان في علوم القرآن بيقول إيه في صفحة 133 جاءت الإجابة عليه في الإتقان برضه صفحة 159 إذ قال حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد أما قبل ذلك فكان فقد كان المصاحف على الحروف السبعة التي نزل بها القرآن بحسب عقيدته ويؤكد ذلك ما جاء في الإتقان أيضا باب جمع القرآن وترتيبه باب يقول أقر كثير من علماء المسلمين أن المصحف الذي جمع في زمن أبي لا في زمن أبو بكر كان أكبر حجما من حجم مصحفنا بستة أضعاف ليه؟ لأن زيد في عهد أبي بكر كتب مش كلامي ده مش تعليقي ده برضه في الإتقان كتب القرآن كله بجميع أجزائه وأوجهه المعبر عنها بالأحرف السبعة ده في أيام أبو بكر بينما في عهد عثمان جمع القرآن على حرف واحد فقط وأحرقت بقية الحروف
طب برضو آه، قدسك آه، كنت قلت قبل كده إن عمر وأبو بكر وهما اتفقوا هما الاثنين انه بيخافوا على المصحف وعلى القرآن انه يضيع مع قتل الحفظة فيا ترى مش كل الصحابة كانوا حافظين القرآن
ده سؤال جميل والحقيقة أن السؤال ده نفسه بنصه كتبه الأستاذ محمد صبيح في كتابه بحث جديد عن القرآن في صفحة 87 و 88 قال لا بد لنا هنا من أن نسأل سؤالا هل كان الصحابة جميعا ده هو اللي بيقول يحفظون القرآن كله نفس كلامك سؤال مهم آخر هو اللي بيقول وهو هل كان عمر وأبو بكر يحفظان القرآن وأتت الإجابة في نفس الصفحة من كتابه صفحة 88 إن كان أبو بكر وعمر يحفظان القرآن فهل من داعي لخوفهما من أن يضيع القرآن بمقتل الحفظة تمام حافظين والكاتب علق على نفس الكلام ده يقول هذا ما يبرر خوف أبو بكر وعمر بمقتل الحفظة وإلا بماذا نعلل خوفهم وفزعهم هذا وأضاف فمن الواضح أن حفظ القرآن حفظ القرآن كان مقتصرا على فئة قليلة من الصحابة وليس على كل الصحابة وبالعودة إلى تفسير القرطبي لو الجامع لأحكام القرآن للقرطبي بالعودة إلى هذا الكتاب الجزء الأول صفحة 3 34 وسيرة عمر لابن القيم الجوزي صفحة 165 يقول كده أقام ابن عمر على حفظ سورة البقرة ثمان سنين ابن عمر قعد ثمان سنين يحفظ ليه سورة البقرة بس وأخرج الخطيب في رواية مالك والبيهقي والقرطبي في تفسيره بإسناد صحيح عن عبد الله ابن عمر قال تعلم عمر سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا ناقة 12 سنة عشان يحفظ سورة واحدة طبعا بالتأكيد ما كانوش حافظين القرآن للأسف تنتهي
طب قدس ابونا برضو من كلام قدسك آه، اللي بيستند على الدليل والبرهان آه، كنت بتقول ازاي جمع القرآن في الأول في ع- في عهد أبو بكر و- والمرة الثانية في عهد عثمان وكلف بيه زيد بن ثابت طب هو الإمام علي مش أقدر وأولى من زيد بن ثابت بجمع القرآن
سؤال جميل قوي بس ده بينم انك انت كنت مسلم شيعي قبل كده لا سلفي لا ريب فيه سلفي طب الحمد لله بالسلامة نفس ال- لكنك على حق عزيزي الفاضل فقد لفت هذا نظر الشيخ محمود أبو رية في كتابه أضواء على السنة المحمدية صفحة 251 إذ قال من أغرب الأمور ومما يدعو إلى الحيرة أنهم لم يذكروا اسم علي في من عهد إليهم بجمع القرآن وكتابته لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عثمان وهذا سؤال خطير حقا فعلي كما ذكر في مواقع آه، ما هتطلع موقع هيطلع على الشاشة أجمعت الأمة على أن عنده علوم القرآن وليس عنده عند غيره ما عنده وفي حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني الجزء الأول صفحة 67 لقد كان علي أعلم الناس بكتاب الله فهو القائل والله ما نزل آية إلا ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وفي المستدرك للحاكم النيسابوري جزء 3 صفحة 124 يقول هو الذي قال عنه النبي علي مع القرآن والقرآن مع علي وفتح الباري شرح صحيح البخاري هذا الكتاب في الجزء التاسع وفي الإتقان الجزء الأول صفحة 99 وطبقات ابن سعد أيضا آه، الجزء الثاني صفحة 338 أنه رتب مع علي يعني شوف دي كلها سنية بيتكلموا عن علي رتب القرآن ودونه بعيد وفاة النبي من القراطيس التي كان مكتوبا عليها فكان له مصحف تام مرتب يختص به كما كان آه، لعدة من الصحابة في الأيام اللاحقة آه، وهذا من الأمور المسلمة تاريخيا عند جميع المسلمين علي أكبر بشهادة آه، السنيين أهل السنة طب قدس ابونا برضو عشان ما تقولش عليا ان انا كنت شيعي ولا حاجه ما كانش في حد غير علي اقدر من زيد بن ثابت ليكلفوه عشان يكلفوه بجمع القران لا كده بتثبت انك انت سلفي تماما ماشي المشكلة يا عزيزي الفاضل ليست بسيطة فقد تم تجاهل الأربعة الذين أمر محمد أن يأخذوا القرآن عنهم في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي صفحة 184 روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال سمعت النبي يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وأنا قلت الكلام ده سابق قبل كده بس بعيده تاني وسالم ابن اللي هو مولى أبي حذيفة اللي هو بتاع رضاعة الكبير ده اللي رضع يعني من آه, آه ومعاذ ابن جبل وأبي ابن كعب هذا الأربعة وده رواه البخاري في حديث 3758 وجاء في موقع هولي قرآن وهيظهر برضو على الشاشة آه، لماذا أمر أبو بكر زيدا وعمر بجمعه من اللخاف وصدور الرجال وكان بإمكانه أخذه تاما من عبد الله بن مسعود وهو الذي كان يملي القرآن عن ظهر قلب في مسجد الكوفة لما كان عمر بيحفظ في 12 سنة والذي قال عنه الرسول إذا أردتم أن تأخذوا القرآن رطبا كما أنزل فخذوه من عبد الله بن مسعود والذي يروى عنه أنه قال عندما طلب منه تسليم مصحفه أيام عثمان يقول له قال لهم أخذت من فم رسول الله سبعين سورة عندما كان زيد بن ثابت ذو سؤابة عيل يعني يلعب مع مع الغلمان وواحد من المفكرين علق وقال يبقى السؤال معلق لماذا يستبعد رجل مثل الإمام علي ومثل الصحابي الكبير عبد الله بن مسعود وده كلام زي اللي انت بتقوله وكل منهما عنده مصحفه الكامل ويختار هذا الفتى الصغير ليقوم بهمة جمع القرآن مرتين هل اختاروه بيعلق كده المفكر هل اختاروه لينفذ ما يريدون منه أن يفعله فيسقط ما لا يعجبهم من القرآن ويزيد ما يعجبهم ويرونه نافعا هذه الحقيقة التي يخفيها كل أسف علماء الإسلام عن عامة الناس وسؤالي للمشاهد هل تهتم بمصيرك الأبدي وهل كتابا كهذا يضمن لك حياة أبدية مع الله الحقيقي سؤال لتفكر فيه
قدس أبونا بنشكرك وبنكتفي بالكلام ده دلوقتي خلينا ناخد وقتنا في حاجة أفيد إنك تغذينا روحيا بكلامك عن ثباتنا في المسيح اتفضل أستاذ امين. انا كنت بتكلم من وسائل الثبات في المسيح وده ياتي بعد قبول المسيح في القلب، لو بتقبله تحبه تدخله في قلبك. فمن وسائل الثبات قلت الخلوه الروحيه وقلت حفظ الايات. هذا شيء مهم جدا جدا. دور على الوعود في الكتاب المقدس وانت بتقرا لما تلاقي وعد حلو اتمسك بيه احفظه في قلبك مثلا المحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة حلو تتمسك بيه آية مثلا زي نقشتكم على كف من يمسكم يمس حدقة عيني احفظها امين عشان خاطر تقدر تثبتك امين امين امين شكرا أستاذ اعزائي المشاهدين سمعتم ما قيل وسمعتم آه، الوصيه اللي وصاها لكم دلوقتي يا أستاذ بونا، آه، عشان ثباتنا في المسيح ل- الحلقات اللي جايه هنكمل فيها الحوار عن التحريف في القران فارجوكم خليكم معانا خلي الورقه والقلم جاهزين وراسلونا والى اللقاء آمين آمين